بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد موضوع تاني من سفر ايوب بعنوان حق المحزون معروف من صاحبه كلام غريب أوي أيوب ستة حق المحزون معروف من صاحبه عارفين معناها إيه بالبلدي يعني الحزين له حق عند أصحابه مستني يعزوه إنما دول بدل ما يعزوه تعبوه فهيلومهم بالمعنى ده يعني أنا كحزين أو محزون حقي معروف عندكم انتوا مش راضيين تدوني حقي ليه فأقل تعزية أو حب أو تعاطف تعالوا نقرا الإصحاح أو جزء منه يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي كان يقصد إيه يموت قال يا رب اسمع لي ويديني اللي أنا نفسي فيه أن يرضى الله بأن يسحقني ويطلق يده فيقطعني من كتر الألم بيقول بس لو ربنا يسمع لي ويمشيني فلا تزال تعزيتي وابتهاجي في عذاب لا يشفق أني لم أجحد كلام القدوس هذه شهادة جميلة عنه يعني بقى عزاؤه الوحيد أنه لسه ماسك في ربنا أني لم أجحد كلام القدوس تعزيتي وابتهاجي وسط عذاب لا يشفق أنا لم أجحد بعد ما هي قوتي حتى أنتظر بس فاضل إيه هستنى إيه تاني ما هي نهايتي حتى أصبر نفسي هل قوتي قوة الحجارة هل لحمي نحاس يعني هفضل استحمل قد إيه هو أنا حجر هو أنا نحاس عشان جلدي يحصل له كل ده إلا أنه ليست في معونتي والمساعدة مطرودة عني يعني مش لاقي مساعدة من حد ومفيش أي معونة حق المحزون معروف من صاحبه وإن ترك خشية القدير يعني لو أنا إنسان وحش وبطال وملياش في ربنا لو أنا محزون ليا حق عند أصحابي فاهمين المعنى؟ يعني هو صعبان عليه من أصحابه ده أنا لو كافر مفروض تيجوا تطبطبوا عليا برضه انما انتوا بتعاملوني كاني مجرم وسط الضيقه بتاعتي اما اخواني فقد غدروا مثل الغدير مثل ساقيه الوديان يعبرون يعني بس ايه كلام كلام وبيعدوا عليا كده ولا في تعاطف ولا حب ولا اي حاجه حق المحزون ايه هو بقى حق المحزون عند صاحب يعني ايه دورنا تجاه المحزونين ايه اللي المفروض نعمله بصوا احنا هنمشي على فكرتين كبار حقك عند الناس او ايه اللي انت تعمله لما يكون صاحبك حزين المفروض نعمل ايه بقى الصح ايه لان احنا ممكن نغلط ونقصر مع الناس التعبانه والمجرب لكن لهم حق علينا الحاجه التانيه ربنا يعمل ايه مع الحزين ربنا يريحه ازاي لأن هو برضه صاحبنا فحقنا عليه حاجة بدل جربنا يبقى لينا حق عليه يريحنا بدل شد علينا يبقى لينا حق عنده برضه انه ايه يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان فمستنين منه حاجة الأول نمشي على فكرة المفروض نعمل ايه مع المحزونين أول قاعدة مهمة بكاء مع الباكين من حق الناس عليك انك تبكي معاهم وقت ضيقتهم الناس مستنية منك مش حل للمشاكل ما عندكش ولا ترجع اللي راح مفيش في ايدك انما حقهم عليك تتعاطف تحس بيهم تبكي معاهم جميل قوي التعبير اللي قاله معلمنا بولس فرحا مع الفارحين وبكاء مع الباكين ما بيقولكش امسح دموعهم بيقولك ابكي معاهم مسح الدموع يعني حل المشاكل دي بتاعت ربنا مش بتاعتك انما بتاعتك انت يا انسان ان تبكي مع الباكين انك تحس بيهم عشان كده تاخدوا بالكم من دور المسيح عند قبر العازر في دور بشري ودور الهي الدور الإلهي مسح دموع البنات لما قوم لعازر والدور البشري بكى معاهم فاهمين الفكرة؟ فأنا كإنسان بتشبه بالمسيح يمكن ما أقدرش أقوم ميت ولا أشفي مريض ولا أحل مشكلة معقدة بس أقدر أعمل إيه؟ أبكي مع اللي بيبكوا يبقى من حق المحزون المعروف عند صاحبه انه ان تبكي معه حين يبكي طبعا الموضوع مش دموع بالمعنى الحرفي لكن الصدق الدموع دايما رمز للصدق في واحد يريحك لما تحس انه متألم معاك حاسس بيك موجوع لك دي لوحدها تريحك لانه حاسس بيك فعلا حتى بدون كلام وفي واحد يقول كلام مهما قال وتبقى نفسك يمشي قعدته ملهاش طعم لانه ما كلام او حافظ كلمتين وهيقولهم ويخلص يرضي ضميره يعني انه سأل على فلان دي غير دي خالص البكاء مع الباكين رسالة مهمة وحق المجربين علينا حق المقربين المجربين أن نبكي معهم نبكي يعني نقف جنبهم نحس بيهم موقف تاني في لوقا سبعة لما ربنا يسوع قرب من باب مدينة كده اسمها نايين وإذا ميت محمول ابن وحيد لأمه كانت جنازة صعبة بقى من جنازات القرى يعني أرملة وابنها الوحيد وطالعة تدفنه طبعا موقف صعب ليه مين يعزيها دي بقى هيقول لها ايه يعني دي أرملة جوزها ميت ما عندهاش عيال تاني وابنها شاب ومات ف ايه اللي ممكن يتقال لواحدة زي كده هيصبروها ازاي بقى فربنا يسوع له المجد خلي بالكم محدش طلب منه حاجة هي خارجة طالعة من القرية وخلاص وهو ماشي في الطريق إنما التعبير الجميل اللي قاله لقى لما رآها الرب تحنن صعبت عليه تحنن زي بكى يعني صعبت عليه بس لانه مش بس تحنن دي بتاعتنا احنا كبشر هل تتحنن على الناس بيصعبوا عليك الناس ولا ما بيصعبوش عليك بتحس بالالام بالفقر بالوجع ولا قلبك ناشف التحنن ده تقدر تتشبه فيه بالمسيح اللي بعد كده ما تقدرش تعمله هو تحنن وعمل بقى ايه اللي احنا نفسنا نقدر نعمله ما نقدرش وقال لها لا تبكي يبقى تحنن كانه بكى وبعدين قال لها ايه لا تبكي زي ما عمل بالظبط مع مريم ومرسى بكى معاهم وبعدين قال لهم لازم اوقف دموعكم وطلع لهم العازر احنا دورنا كخدام او ناس اولاد الله ان نبكي مع الباكين لعل الله يمسح دموعهم فهمتوا الفكره احنا بنبكي معاهم ونقول له يا رب امسح دموعهم حلها بقى بطريقتك عزيهم بطريقتك قوم الميت حل الاشكال لكن احنا علينا ايه ان نتحنن تقدم ولمس النعش ووقف الحاملون وقال ايها الشاب لك اقول قم ودفعوا الى امه يعني عملها مش عشانه هي عمل ده كله عشان امه انما هو يعني كشاب وماله لما يموت هيقوم تاني بس هو عمل ده كله عشان الام فدفعوا إلى أم برضو في قصة مشابهة في أعمال تسعة لما كان بطرس بيلف في بلاد اليهود يفتقد معلمنا بطرس في السنوات الأولى في الكنيسة اللي في أورشليم أو في فلسطين كان في بلد اسمها لدة لدة جنب يافا وسمعوا التلاميذ تلاميذ يعني مسيحيين كلمة تلاميذ في سفر الأعمال يعني مسيحيين جنرالي كده أن بطرس فيها أرسلوا رجلين يطلبان إليه ألا يتوانى أن يجتاز إليهم ليه؟ في واحدة ست مشهورة اسمها طبيسة راحت السما ست طيبة قوي بتاعة خدمة فقراء وراحت السما فلقوا أن بطرس قريب قالوا له تعالى اعمل لنا الخرج صلي معانا هما مش في بالهم أكتر من كده بس عاوزين يتعزوا بابوهم الروحي فبطرس ده ابوهم فبطرس الرسول عارفها لانها ست بركه بتاعت خدمه فقام بطرس وجاء معهما رجع راح مع الاثنين الرجاله اللي بيقولوا له تعالى صلي لنا فلما وصل طلعوه للعليه اللي كانت نايمه فيها وقفت لديه جميع الارامل يبكين عارفين بقى الستات البسطة لما تطلع بقى تقول له الفستان ده هي اللي عملته لي وهي اللي جهزت بنتي وكلام الناس الطيبين ده فبقوا الأرامل البسطة الأرامل هنا مقصود بها الناس الغلابة يبكين يرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة اللي هي طبيصة وهي معهن فقطع بيهم قوي فساعتها بطرس تحنن تأثر جدا ليه؟ مش قال لهم ما خلاص ما كلنا هنقوم لا ما ينفعش ماشي هنقوم اه بس الناس تعبانه ومتألمه لابد انه تحنن وتعاطف معهم انما حس باحساس كده داخلي استرجع بيه قصه ابن أرملة نايين وطبيصة الشابة بقى وحس إن المسيح عاوزه يعزيهم بطريقة أكتر من البكاء فدخل وعمل بالظبط اللي عمله المسيح يا طبيصة قومي قامت الست دي هما ما كانوش منتظرين هما بيبكوا عاوزين بطرس يعزيهم يعزيهم بدموعه يعزيهم بحضوره انما ربنا حب يقول لهم وماله كمان لما نوريكم انه ما فيش حاجة صعبة على ربنا وقامت طبيصة من الموت ده معنى ان الدور الاساسي او حق المحزون المعروف عند صاحبه التواجد مجرد وجودك جنب شخص متألم هذا التواجد إيجابي التواجد ده فعال التواجد ده مؤثر لأنه ده معنى أنك فضيت نفسك عشان تقعد جنبه يمكن مفيش حاجة تاني تتعمل من من مدرسة الأم تريزا مدرسة يعني تسميها الموت في سلام أحد رسائلها المهمة لما راحت الهند ولقت الناس بتموت في الشوارع كده زي الحيوانات بقت عاملة مدرسة إن رسالتنا إحنا مش هنعرف نعمل كل حاجة ولا يمكن نعرف نعالجه بس رسالتنا إن كل واحد بيحتضر نبقى جنبه ماسكين إيده نحسسه بالحب لغاية ما تطلع روحه دي أحد مدارسها يعني أو أحد مناهجها الروحية رسالة جميلة جدا وفعلا في قصص بقى جميلة عن ناس عمر ما حد مسك ايديها وعمر ما حد طبطب عليها فبقوا الرهبات دول بيعملوا كده في اللحظات دي فاداهم امان ومشاعر جميلة قوي يمكن احلى هدية حسوها قبل ما يسيبوا الدنيا لكن هما مش هيطولوا في عمرهم ويمكن ما يعرفوش يعالجوهم ولا في حاجة تتعمل ويمكن في وقت كانوا فقراء زيهم زيهم زي بعض إنما هنا التواجد التواجد ده مهم أوي لأن أي حد اتمرر في تجارب التجربة تتضرب في عشرة بسبب الوحدة التجربة في ذاتها تبقى أقصى جدا بإحساس الوحدة لو مفيش إحساس الوحدة تجربة تهدى يفضل الوجع ويفضل الألم لكن يهون إنما يبقى صعب قوي لما يكون الواحد لوحده تصوروا المسيح له كل المجد أشار لدي قال جميعكم تتركوني وحدي يا رب أنت بتعلق على الصليب والبهدلة والضرب والإهانة قال لا أصعب ما في الأمر كلكم هتسيبوني لوحدي ولكن الرب معي بولس قال نفس الكلام قال لما دخلت اتحاكم كان اصعب حاجه عليا انه محدش وقف معايا لكن الرب وقف معي وقواني لا يحسب عليهم انا مش بعاتب حد انا مش بقول ملكوش حق انا بقول لكم قسوه اللحظه فاهمين بولس كان بيقول ايه انا كنت تعبان قوي فين ولادي مفيش حد يقف جنبي في لحظه اعدام متوقع قرار اعدام والمسيح له المجد فينك يا بطرس فينك يا يعقوب فين محدش يقف جنبي انما طبعا مش هيقول لهم انتوا فين لكن ده احساس مهم شوفوا في تسالونيك الاولى ثلاثة معلمنا بولس قال حته جميله قوي كان الناس دول مجربين فقال احنا انا عاوز اجيلكم وبعت لكم تلاميذي كي لا يتزعزع احد في هذه الضيقات فانكم انتم تعلمون اننا موضوعون لهذا موضوعان لهذا يعني ايه يعني من منين ما نلاقي حد مضطهد نجري نقف جنبه دي شغلتنا احنا مش هنرفع الاضطهاد ولا نحل الاشكال بس نمسك في ايده نقف جنبه احنا موضوعون لهذا موضوعون للضيقات نتواجد وقت الضيقات دي جزء من رسالتنا كاباء روحيين فقال انا بعت لكم الرساله وبعت لكم تلاميذي عشان مش عاوز حد يتزعزع في الضيقات لاننا موضوعون لكده احنا بقى رسالتنا نقف جنب المجربين لاننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم اننا عاتدون ان نتضايق قلنا لكم هيحصل ضيقات وهتيجي ايام صعبه والكنيسه هتضطهد ده اللي حصل فعلا كما حصل ايضا وانتم تعلمون في الوقت ده كنيسه تسالونيكي كانت مجربه بشده فبعت تلاميذه وقال لهم انا مش قادر اجي كان عنده ظروف صعبه في كورنثوس في فيليبي قال حاجه شبه كده قال ايه على واحد من تلاميذه قال كان مشتاق الى جميعكم ومغموما لانكم سمعتم انه كان مريضا فانه مرض قريبا من الموت لكن الله رحمه وليس اياه وحده بل اياي ايضا لئلا يكون لي حزن على حزن فأرسلت إليكم بأوفر سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا يعني موضوع جميل إيه القصة واحد من تلاميذ بولس المعروفين في كنيسة فيليب جاله مرض وكان هيموت فيه فبولس كان متألم جدا لأنه واحد من تلاميذه ويبدو ما كانش بيحصل معجزات مع الشخص ده يعني مع انه ده قريب ليه قوي فبيقول انتوا سمعتوا انه مريض وكلنا قلبنا وقع كلهم بيحبوه فقال كان مشتاق لكم جدا يودعكم قبل ما يمشي وكان مغموم شوفوا بقى المحبة المثالية هو زعلان ان هم سمعوا ان هو مريض فاهمين ليه قلت لهم بس يعني فاهمين مش عاوز حد يزعل فهو متضايق قوي ان هم سامعين انه مريض عشان هيقلقوا هي... فلما تحسن بولس قال له روح لهم فقال له مش عاوز اسيبك قال له بس روح لانه بولس كان في السجن في الوقت ده قال له مش عاوز اسيبك قال له مش مهم انا دلوقتي روح لهم طمنهم على نفسك عشان هم يفرحوا وانا لما تتلم عليهم ويتلموا عليك انا انبسط اكون انا اقل حزنا ده معناه ايه مجرد التواجد الاحباء وسط الضيقات ان كان سجن ولا مرض هذا التواجد لوحده معزي مريح هم نفسهم يبقوا معاهم لما كان مريض مش قادرين يجوا من فيليبي وهو أول ما خف قال أروح لهم أطيب خاطرهم وبولس قال أنا كويس إنك كنت جنبي لغاية ما خفيت أنا سيبوني في حالي روحوا تعزوا ببعض. تالت نقطة مهمة احنا بنتكلم عن حق المحزون معروف عند صاحبه ماذا تصنع يا صاحبه لما تكون في محزون قريب ليك أولا تبكي معه وتتواجد معه ثلاثة صلوا بعضكم لأجل بعض دور مهم قوي ساعات مش بنعتبر لقيمته هو الصلاة من أجل المجربين ما عندناش كلام تعزية كتير وساعات الكلام يبقى مش طالع أو لو طلع نحسه إيه مش هو فبنسكت إنما أسكت وصلي مش تسكت وبس الصلاة عمل حقيقي الصلاة مش حاجة سلبية دي حاجة إيجابية فقال أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة ويدهنوا بزيت وصلاة الإيمان تشفي المريض صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا معلمنا بولس الرسول لما سمع عن واحد من حبايبه اسمه أنيسوفوروس راح السماء كان في روميا فقال ليعطي الرب رحمة لبيت أنيسوفوروس ربنا يعزيهم يعني يبقى بيدعي لهم بيصلي لهم هو مش طايل يزورهم لأنه كان في السجن وكان فاضل له شهور ويروح السماء تيموساوس الثانية دي آخر رسالة كتبها فكان مسجون فيها فمش قادر يروح يعزيهم إنما بيقول لابنه تيموساوس عزيهم بالنيابة عني يا ابني ليعطي الرب رحمة لبيت أنيسوفوروس بيته يعني عيلته لأنه مرارا كثيرة أراحني ويفتكر له بقى الخير يا ما ريحني أنيسوفوروس ولم يخجل بسلسلتي لأنه مسجون في روما كان بيروح لروما يسأل عليه طبعا اللي يدخل لسجين كانه قريبه بتبقى ساعات ايه برضه شبهه يعني وبعدين ده امن دوله يعني سجين مش اي كلام بولس يعني لم يخجل بسلسلتي يعني انيسوفوروس ده راجل محترم في المجتمع إنما ما اتكسفش يقول أنا عاوز أزور بولس السجين فدي فاكرها له بولس وبيصلي لعيلته لأن عيلته مجروحة عيلته افتقدته أربعة دورنا كمان كلمة عزاء مش معنى ان احنا بنقول تواجد وبكاء وصلاة ان مفيش ولا كلمة لا يا ريت تتكلم بس اختار الكلمة اللي تقولها مع اي شخص يا ريت تقول كلمة مريحة فعلا مش كلمة متعبة زي اصدقاء ايوب يقول في بطرس الاولى ان كان يتكلم احد فكاقوال الله من اجمل الرسائل اللي تقولها المريحة ايات او وعود واضحة وصريحة وتنطبق على الموقف ما تكترش من كلامك انت كتر من كلام ربنا اللي يتكلم يقول كلام ربنا لكن هت... هنعزي بعض ازاي الا بالكلام اللي قاله ربنا يقول في رومية 15 ليعطيكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم ويقول في كورنثوس الثانية يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله يعني إيه اللي بيقوله ده في كورنثوس الثانية كان مضغوط جدا بولس دي الرسالة اللي قال فيها كنا قربنا نيأس من الحياة ومن داخل خصومات ومن خارج مخاوف وتثقلنا جدا فوق الطاقة هل ربنا سمح لنا بده كله يعني ضغط ضغط ضغط وبقى يعزينا ويريحنا أتاري ليه عشان لما حد ينضغط نقول له استنى استنى انا اقول لك احنا نقدر نعزيك لان عدينا على اللي انت بتعدي عليه جالنا ايام صعبه قوي وربنا فكها فهنا بولس بيقول احنا ربنا عزانا عشان نعزي بالتعزيه اللي ربنا عزانا بيها فاذا مسار الضيقات بيعدي على الكل اللي عدى على ضيقه وربنا سنده عليه واجب يسند اللي بعده لانه انت خدت سنده من ربنا اسند بقى اخوك بالسنده دي يبقى كلام عزاء عن خبرات حقيقيه مش عن شعارات مزيفه كمان دورك كشخص تسند المجربين كلمه رجاء يبقى كلمه عزاء وكلمه رجاء يعني ايه من اكتر الرسائل المريحه لاي شخص تعبان تعبان في مرض في حادثه في خساره انك تديله رجاء لانه دايما مع الضغط الشديد الرجاء ينكمش واليأس يقرب اللي يريح البني ادم انه يرجع الرجاء ينور في عينيه ايه هو الرجاء شوفوا في تعبير بولس يقول نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع امامنا الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب إحساس حلو أوي المرسى لما تكون مركب في بحر كده ويشوفوا المرسى يرتاحوا معناها خلاص قربنا نوصل ومعناها لو وصلنا للمرسى خلاص عدت على خير مش هنغرق يعني فالرجاء أحد تشبيهات المرسى مرساة للنفس مؤتمنة وثابتة يعني النهاية ثابتة احنا كده كده رايحين يعني في سكة السماء وكده كده ربنا في الآخر هو اللي ماسك كل حاجة رجائنا هو المسيح ورجائنا هو السماء المسيح وأبديته ففي السكة بقى البحر عالي البحر واطي مش دي القضية في الآخر الرجاء مريح المسيح هو رجائنا هو مرستنا فأنت بتحاول تحط ربنا يسوع وأبديته قدام كل شخص مجرب تقول له امسك فيه صعبط فيه يريحك يهديك لأنه رجائنا في الأمل الأمل عنده هو مش عند حد فعبرانيين عشر يقول لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين يبقى كلمة رجاء دايما معاها وعد ربنا وعد قال مش هيسيبنا ربنا قال لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون ربنا قال من يمسكم يمس حدقة عين ربنا قال الذين معنا أكثر من الذين علينا ربنا قال كل الأشياء تعمل معا للخير ربنا قال بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله ربنا قال إن كنا تألم نتمجد أيضا معه الذي وعد هو أمين فأنت بتسند برجاء رجاء في الوعد ربنا قال كده يبقى هيحصل كده فرحين في الرجاء تصوروا ان في ناس فعلا مع كلام الرجاء والعزاء يتحول حزنهم فعلا إلى فرح يعني لو أنت خادم بتحب ربنا فعلا والرجاء مالي قلبك ممكن تقلب حالة الحزن إلى حالة فرح مش مجرد تهدي الحزن لا لا لأن ربنا قد كلامه يتحول الحزن إلى فرح بجد مرة يعني حد قال لي حد جالنا وبعد بقى كان يعني بيعزيهم في حد وبعدين بيقول لي بقيت مكسوف أقول أنا بقيت مبسوط يعني هو صاحب العزا يعني فقط حد قال لدرجة إن أنا بقيت مبسوط بس خايف أقول كده الناس تقول عليا اتجننت ولا إيه لكن بعد ما قرا الإنجيل وصلينا وحكينا بدور على الحزن مش لاقيه هي دي بقى ده الرجاء وده العزاء ده شغل ربنا ده ده دورنا بقى ان احنا نقدم ربنا يسوع الحلو بعزائه ورجائه كلامه الحلو يتحول الحزن الى فرح ستة حق صاحبك عليك الاستماع الجيد لما يكون الشخص تعبان وعاوز يحكي او يشكي ما تقولوش لا فكان حق ايوب على اصحابه يمكن دي اللي قصدها حق المحزون معروف عند صاحبه تسكتوا ونشكي مفروض كده انما دلوقتي بقيت انتوا بتشكوا وانا اللي بسمع فانتوا تعبتوني اذا حق الناس التعبانه علينا ان يشتكوا ونسمعهم ونسمعهم بانصات واهتمام وتركيز وحب مش تقعد تستغلطوا في كل كلمة بيقولها خلاص هو تعبان هتمنعه يقول أي خلاص استحمله مهما اشتكى لأنه عاوز عاوز حد يسمعه شوفوا في أيوب ستة يقول لهم ما أشد الكلام المستقيم أما التوبيخ منكم فعلى ما ماذا يبرهن هل تحسبون أن توبخوا كلمات وكلام اليائس للريح يعني أنتوا مبسوطين توبخوني وأنا اليائس كلامي يروح في الهواء بدل ما تسمعوني تتعبوني وتوبخوني ليتكم تصمتون صمتا يكون ذلك لكم حكمة اسمعوا ده هو نفسه اشتكى وقال لهم اسمعوني اسمعوا الآن حجتي اصغوا إلى دعوة شفتاي عمالين تتكلموا وتدافعوا عن ربنا هو دي مشكلته دلوقتي ولا مشكلتي أنا اسمعوني أنا برضه في أيوب 16 يقول إيه أجاب أيوب قد سمعت كثيرا مثل هذا معزون متعبون كلكم هل من نهاية لكلام فارغ ماذا يهيجك حتى تجاوب حد قال لك تجاوب اسمعني بس يعني أيوب نفسه نطق وقال لهم لو بتفهموا اسكتوا واسمعوا ما تتكلموش وانت لازم ترد عاوز يقول لهم كده هو أنا مستني منكم رد أنا بشتكي أنا أيضا أستطيع أن أتكلم مثلكم لو كانت أنفسكم مكان نفسي وأن أسرد عليكم أقوالا وأنغض رأسي إليكم بل كنت أشددكم بفمي وتعزية شفتي تمسككم يعني لو اتقلبت المواقع كنت انتم مطرحي كنت وريت كل واحد يسند المجرب ازاي فبقى يعلمهم وهم المفروض جايين يعزوه يقول لهم طريقتكم غلط بتتعبوني يا تسمعوني وتسكتوا يا تقولوا كلمة فيها رجاء وعزاء مريح نقطة أخيرة في الحتة دي العمل الإيجابي لما تكون بتسند حد تعبان اعمل معاه عمل إيجابي احنا قلنا بكاء مع الباكين تواجد معه صلي معاه اديله كلمة عزاء اديله كلمة رجاء اسمعه كويس كمان اعمل معاه حاجة بمعنى ايه في مناقشة مع بعض المتألمين حد قال ايه اكتر حد ريحني اللي لا اتكلم ولا عزة ولا حاجة انما بقى يخلص لي مشاوير وامور متراكمة عليا في الوقت ده في شخصيات بالنسبة لها الحب العملي هو الأساس فلقاها أكتر شخص سندني في الأيام الصعبة الشخص اللي بقى يجري يمين وشمال ويشيل ويحط ويخلص بشكل ايجابي عملي مشاكل وهموم نتيجه الازمه او الضيق هذا هو العمل الايجابي ده نوع من التعزيه ده بقى دور دور الصاحب حق المحزون معروف عند صاحبه إذا كنت صاحب المحزون اعمل عمل إيجابي اشتغل اتحرك شوف ايه المطلوب يتعمل ما تقعدش جنبه وبس احنا قلنا تقعد جنبه دي ليها قيمة لكن مش وبس لأن كمان في حاجات تانية هو يمكن عايل همها طب شيل الهم ده من على كتافه العمل الإيجابي مهم آخر نقطة هنا البحث عن المنفذ ساعده يجد المنفذ ربنا يسوع وعدنا بوعد مهم قوي قال لا يدعكم لم تصبكم تجربة إلا بالشرية الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع تستطيع أن تحتمل ربنا وعد أن مع كل تجربة في منفذ دورك يا صديق أنك تدور على المنفذ لهذا الشخص المنفذ ده ممكن تنزل تتمشى معه المنفذ ده ممكن تدخله خدمة المنفذ ده تكون تصلي معه المنفذ ده ممكن تديله فكرة عن السماء واضحة تخليه يشم نفسه لأنه كان مخنوق المنفذ ده ممكن تخليه يحب الإنجيل ويبقى الإنجيل عزاؤه وفي ناس كده كتير مع التجربة عرفت قيمة الإنجيل وبقى ده منفذها دور كصديق على منفذ هذا المجرب لأن ربنا قال يعطي مع التجربة المنفذ إيه المنفذ هنا؟ هل وجودك كصديق يجوز؟ هل السفر منفذ؟ يمكن هل بقى عمل روحي معين؟ كويس بس في منفذ بدل ما يفضل يدور لوحده أو يكون عاجز إنه يدور فين المنفذ؟ فين الشباك اللي هاخد منه النفس؟ دور له أنت خليك جنبه واسنده لغاية ما يلاقي المنفذ طيب يبقى بقى جزئية صغيرة طيب أيوب اتعزى ازاي القصة خلصت ازاي يعني أصدقائه تعبوه جه أليه ده عوض شوية وقال كلام كويس جه ربنا بقى اتكلم وانتقل أيوب من يأس وحزن فظيع إلى عزاء ورجاء وهدوء وسلام وبعدين التجربة اتشالت قبل ما التجربة تخلص كان هدي وكان اتعزى فأنا مش بسأل التجربة خلصت إزاي لأنها بتخلص بمعجزة كل مشكلة ليها حل عند ربنا وممكن ربنا يحط إيده في أي لحظة يخلص المشاكل إنما هو عاوزنا نهدى ونتعزى ونفرح قبل ما تخلص وانت مريض تبقى مبسوط وانت في عمق المشكله تبقى مطمن عاوزك توصل لدي الاول بعد كده المشكله تتحل المرض يخف دي مأموريه سهله بقى طب ايوب وصل لهذا العزاء ازاي قبل ما تفرج لانه وصل له في اخر اصحاح في ايوب 38 اول مره ربنا يتكلم مع ايوب بعد كل الكلام اللي ايوب قاله واصحابه قالوا اجاب الرب ايوب من العاصف وقال من هذا الذي يظلم القضاء مين ده اللي مطلع القاضي غلطان ما هو ايوب عمال يقول ربنا قاضي ظالم فقال له استنى استنى استنى انت طلعتني ظالم بلا معرفة مش تشوف حيثيات القضية مش تشوف الورق اللي قدامي الأول عشان تقول أنا غلطان ولا مش غلطان أجدد الآن حقويك كرجل فإني أسألك فتعلمني قال له طب وقف بقى كده إيه وخلينا نتكلم راجل لراجل بلاش الشكوى الفاضية أجدد الآن حقواك يعني أقف على حيلك كده شد نفسك كده عشان نتكلم يلا اسمعني واسمعك أنا هسألك وعلمني بدل أنت طلعتني غلطان علمني دي بداية الحوار بين أيوب وربنا بعدها بإصحاحين أيوب فرق خالص أجاب الرب أيوب فقال لسه ربنا بيتكلم هل يخاصم القدير موبخه خلي بالكوا العربي الموبخ هي الفاعل هل يخاصم القدير مفعول به هل يخاصم الموبخ القدير هي معناها كده مش مهم العربي دلوقتي يعني ايه يعني مين اللي مخاصم مين ايوب اللي مخاصم ربنا فهل انت خصمتني يا ايوب وانت عمال توبخ فيا وبتخاصمني كمان ام المحاج الله يجاوبه وانت بتحاججني طب جاوبني بدل انا عمال اسالك عمال تقول لي انا غلطان غلطان غلطان طب جاوبني اجاب ايوب الرب وقال انا حقير فبماذا اجاوبك اجاوبك على ايه ولا ايه ده ولا سؤال انا عارفه اذا لما ربنا اتكلم وابتدى يسال اسئله وفي هدوء شديد حصل حاجه جوه ايوب هدي جدا وفش خالص ونزل عن الثوره الفظيعه اللي جواه واستعاد اتضاعه وقال له يا رب اجاوبك انا مين عشان اجاوبك انا صغير قوي وضعت يدي على فمي انا هعمل كده انا لخبطت في الكلام مره اتكلمت ومش هجيب تاني هما بصراحه ما كانوش مره مرتين فلا أزيت هم برضه ما كانوش مرتين بس هو عاوز ايه يعني زي اللي بيعترف قال له انا مره غلطت ومش هقول كده تاني مرتين مش مرة فاهمين فبيقول مرة وبعدين مرتين لأنه بيعد على نفسه البرطمة اللي قالها فأجاب الرب أيوب من العاصفة الآن شد حقويك كرجل لسه ما خلصناش لسه لسه التعزية مش كاملة لسه لازم أريحك قوم بس نكمل كلامنا أسألك فتعلمني ده ربنا اللي بيقول له أسألك أنا هسألك وأنت علمني فأجاب أيوب ده آخر إصحاح فضل ربنا يتكلم اصحاحين تاني يبقى من 38 ل 40 اتكلم وبعدين ايوب قال له خلاص خلاص خلاص انا وحش وغلطان ومش فاهم حاجه وانت صح وانا ارتحت لسه لسه خد تاني صحين تاني فوصلنا لايوب 42 فاجاب ايوب الرب وقال قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر كانه عاوز يقول له ايه انا عرفت انت ما بتغلطش انا فهمت انك تقدر تعزيني وانا كده تعمل كل ده وتخليني مبسوط برضه لا يعصر عليك امر فهمت الفكره تعصر فيا وتسجني وتزل واطلع مبسوط برضه لانه لا يعصر عليك امر تجربني وتذلني وابقى برضه مبسوط لا يعصر عليك امر ولا وتستطيع كل شيء من ذا الذي يخفي القضاء بلا ما اتاري انت مخبي قضاءك لانك عارف بتعمل ايه انا عمال اعترض وبرطم انما انت عارف بتعمل ايه انا نطقت بما لم افهم بعجائب فوقي لم اعرف حكمتك عاليه علي واللي بتعمله فوق دماغي وانا لخبطت خالص في الكلام اسمع الان المره دي بس وانا اتكلم هتقول ايه تاني قال لا لا لا انا هقول زي ما انت بتقول اسالك يا رب فتعلمني فاهمين الفكره ربنا مرتين يقول له تعال يا ايوب تعال هسالك رد عليا علمني يا ابو العريف ما انت فاهم كل حاجه مش انا ما بعرفش وبحكم غلط تعال قول لي فلما فضل يساله يساله يساله وما بيجاوبش خالص قال له يا رب انا فهمت مفروض انا اللي اسالك وانت اللي تعلمني قال له فهمتها قال له فهمتها كان لازم اسالك من اول يوم انا مش فاهم بس انت فاهم انا مش عارف حاجه وانت عارف كل حاجه فمش انت اللي تسالني يا رب صح ولا غلط انا اللي اسالك مش فاهم فقال له انا اتكلم يا رب هقول كلمه واحده بس تمسح كل اللي انا قلته قبل كده علمني فهمتوا الكلمه نهايه السفر كانت ايه علمني فهمني انا مش هعترض تاني ومش هتذمر ومش هبرطم انا بقول لك أنا ما بفهمش علمني بس دي نهاية السفر قال له بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي لما شفتك ارتحت لما لمستك هديت لما عرفت انك ما بتعملش حاجة غلط فقت لما لقيت عندك تفسير لكل حاجة فهمت ان انا اللي بحكم غلط فانا دلوقتي هقعد معاك من هنا للسما تقول لي بقى بتعمل ليه كده وقول براحتك أرفض لذلك أرفض نفسي وأرفض رأيي وأرفض عندي وأرفض كبريائي وأرفض تذمري وأرفض جحودي وأندم عن كل كلمة غلط قلتها وعن كل تذمر عملته أندم في التراب والرماد ساعتها قال له خلصت يا أيوب خلاص قوم بقى على حيلك يلا تعالوا هاتوا ذبايح ادي جسمك بقى سليم وادي الخير كله راجع لك وادي في عيال كمان جايين في السكه ومعاك عمر طويل وكل حاجه اتصلحت ربنا عمل ايه يبقى حق تاني افكركم بالايه اللي ابتديت بيها حق المحزون معروف عند صاحبه انت صعبان عليك من ربنا ماشي ومحزون يعني ربنا حزنك ليك حق عند اصحابك ما بيعملوهوش غالبا وليك حق عند صاحبك الكبير ربنا لانك بينك وبينه عمار طب ايه حقك عند ربنا اهو هنقوله بقى حقك عند ربنا محفوظ اولا انه يحضر انه يقرب وده اللي بيعمله ربنا مش حقك عند ربنا انه يحل المشكله لا هو بقى يحلها او ما يحلهاش دي مشكله دي يعني دي خطته انما ليك حق عليه انه ايه يقرب وانت تعبان يحضر فربنا له المجد على اخر السفر حضر حضر هو حاضر على طول بس قرب اتكلم فيقول ايه جت عاصفه شديده وسمعوا صوت ربنا من او سمع ايوب الصوت يبقى الواحد جوه التجربه يفضل يصلي يصلي لغايه ما يحس ان ربنا قرب قوي ولازم ربنا يعمل كده ده حقك عليه حق المحزون معروف عند صاحبه فربنا عارف كويس حقك يقول لك لا ما سيبكش حبيبي انا اجربك اه بس اجي اقعد جنبك وامسك ايدك جوه التجربه ده حقك عليا ما ينفعش اعمل فيك ده كله وافضل من بعيد كتير دي له حيظه بس ولا لحظه لكن في الاخر لازم اجي جنبك وبعدين في الحضور ده بقى ما بيجيش غير لما تكون صليت شويتين وسمعت حكمة من بعض الناس العاقلين لأن أليه سبق المسيح في الظهور أليه قال كلام مريح هيأ نفس أيوب تكتشف حضور الله ده دورنا كخدام حضرت القلب ده عشان يكتشف ان ربنا هيتكلم اهو مع التأمل والتفكير كل ده بيخليك تحط ايدك في ايد ربنا جوه التجربة تكتشفه تحس بيه فمثلا من ضمن ما قال أيوب هو ذا طوبى لرجل يؤدب الرب فلا ترفض اتقال لأيوب الكلام لا ترفض تأديب القدير ربنا اتكلم من العاصفة يعني ايه بيبقى جوه الإنسان عاصفة جديدة جدا بركان ربنا بيتكلم بس أنا مش سامعه طول ما الدنيا دوشة جوه لما بهدى ببتدي أسمع صوت ربنا من وسط العاصفة بيقول لي زعلان ليه زعلان ليه انا ايه اللي عملته غلط مش ده اللي انت كنت عاوزه زمان مش انت تستاهل شويه من الحاجات دي طب هو انا يعني مشيت ولا لسه موجود هو انا ما اقدرش احل هو ما ينفعش تنبسط وانت كده ويبتدي الكلام بقى اخد وعطا فصوت ربنا يدخل من وسط العاصفه يبقى بركان وهيجان انما ربنا يتكلم وبعدين ربنا لما يتكلم من الرسائل المهمه جدا اللي يقولها لنا اللي حقنا عليه نسمعها يا ابني أنا قادر اللي هي الكلمة اللي قالها أيوب قد علمت أنك إيه تستطيع كل شيء بعد ما الواحد بيتهز ويبقى فاكر الدنيا ماشية ملخبطة قال له لا يا حبيبي أنا قادر أنا قادر أشفيك وقادر أحلها وقادر أرجع الزمن وقادر أغير كل حاجة أنا مش عاجز انا قادر بس انا بعمل حاجه انت مش فاهمها لكن من ناحيه انا قادر انا قادر طبعا فدي رساله مهمه لازم يسمعها تسمعها وانت تعبان قوه الله في رسائل بيبقى الواحد مش عارف يسمعها بس ربنا بيكشفها ساعات ربنا يكلمك من الطبيعه ودي أحد الرسائل المستمرة في حياة الناس يعني مرة واحد كان حزين جدا وكان تعبان وبعدين راح في اسكندرية وقف قدام البحر ساعتين ورجع هادي جدا فسألناه ايه اللي حصل شفت حاجة ولا ايه قال لا ما شفتش حاجة بس وقفت كده قدام البحر والصخور وهديت ايه يعني هديت ازاي يعني حصل ايه يعني قال ما انا مش عارف يمكن حسيت ربنا كبير يمكن حسيت انه كل حاجة محسوبة يمكن ابتدى يقول كلام مش محدد بس الظاهر ان الطبيعة بتعمل حاجة لأن الطبيعة هي أول رسالة بعتها ربنا للناس هي اللي بتقول له في ربنا وربنا طيب وربنا حاسبها وربنا عارف وربنا بيأكل العصفورة وربنا كل شيء في إيده حاجات كتيرة أوي عشان كده هتلاحظوا حاجة غريبة آخر سبع إصحاحات من أيوب كلها كلام عن الطبيعة إحنا في إيه ولا في إيه يا رب يقول لك بقى إيه شفت النسر شفت الحمار الوحشي شفت مش ايه اللي بتقوله ده يا رب الراجل اللي عياله ماتت و... واحنا بنحكي في الطبيعة طلع هو ده المفيد لما رجع للطبيعة تاني ابتدى يسمع حاجات ما كانش واخد باله منها حق المحزون معروف عند صاحبه قال له انا هخلي العصفورة تريحك والوردة تريحك والغزالة تريحك وخليهم كلهم يجوا يقولوا لك بيحبك بيحبك واخد باله منك مسؤول عنك عارف بيعمل ايه هيقولوا لك اللي انت مش عارف تسمعه واللي ولا واحد من اصحابك العاقلين قالوه شوية الحيوانات دول هيقولوه فتلاحظوا الجزء الاخراني كله من الطبيعة لانه هي دي الرسالة كمان من الرسائل اللي هتسمعها من ربنا استنى هشرح لك استنى عليها فهمك لست تعلم بعد ما أنا أصنع تقول له يا رب قالي كذا سنة مش شايف لها فايدة ضيقت عليا وضيعت الثروة وضيعت الصحة ايه بقى الفايدة في الكلام ده قعدت تقول لي هشرح لك هشرح لك ما شرحتش يقول لك استنى ما خلصناش لسه هشرح لك ما كانش هنا يبقى هناك بس هشرح لك لست تعلم بعد ما أنا أصنع احنا لغاية آخر سفر أيوب على فكرة ما لقيناش إجابة واضحة مفاجأة بقى الغير سارة يعني ليكو احنا ما لقيناش إجابة شافية واضحة ليه حصل ده كله احنا عمالين نلقط كده انما اكيد ربنا هيكمل الاجابه في السماء هيقول له ايه بقى اللي كان تعبك تعال نشوف كل الاسئله اللي عندك اذا ربنا بيقرب وبيريح وبيعزي انما مش كل الاسئله بتتجاوب برضه واحنا على الارض مش كلها حياه كل القديسين كانت كده لما تسال يوسف هو انت اتسجنت ليه يوسف يقول لك مش فاهم كنت بقى ماشي كويس واتسجنت هما باعوك ليه مش عارف كنت بحبهم كرهوني حاجة مش ما مش ملهاش معنى طب يا داود انت ايه اللي عكك ولخبطك اللخبطة دي كلها ما انت كنت كويس وايه اللي حصل لك ده ابنك مش عارف يحصل له ايه والتاني يحصل له ايه وتمسك مثلا واحد زي بولس يعني لازم كل بلد تروح هتتسجن شويه فين ربنا طيب في المواضيع دي كل مركب تركبها لازم تتكسر امال بس ربنا ومعجزات عشرات من الاسئله وربنا يقول لا معلش كله محسوب لست تفهم بعد ما انا اصنع ستفهم فيما بعد اخر حاجه كان بعدما تكلم الرب مع ايوب هذا الكلام ان الرب قال لاليفاز التيماني قد احتمى غضبي عليك وعلى كل صاحبك لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب تصوروا بقى اللي قالوا أيوب بما فيه من زعل وكلام شوية لا يخلو من برطمة يعني كان أقرب للحقيقة من كلام أصدقاء أيوب لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب معقول يا رب ده هم قعدوا يدافعوا عنك ويقولوا ربنا وربنا قال لهم كل ده مش طالع من قلبهم مين قال ان ايوب وحش مين قال انا عملت فيه كده عشان وحش لا طبعا ايوب احسن منهم كلهم وايوب كان اكتر واحد حقاني في الكلام وايوب كان من حقه يقول لي انا صعبان عليا وكان من حقه يقول لي انا كويس هو فعلا مش وحش انما انا بوضبه فانا مش هسامحكم غير لما ايوب يشفع فيكم كانت مفاجاه غريبه ان هم اللي طلعوا غلطانين وهو ما طلعش غلطان خذوا لأنفسكم سبعة ثيران وسبعة كباش واذهبوا لعبدي أيوب واصعدوا محرقة وعبدي أيوب تلاحظوا كلمة عبدي أيوب عبدي أيوب فرحان بيه عمال يكررها هو فعلا يستاهل يبقى عبدي يصلي من أجلكم لأني أرفع وجهه لئلا أصنع معكم حسب حماقتكم لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب راحوا بقى الثلاثة فعلوا كما قال الرب ورفع الرب وجه أيوب ورد الرب سبي أيوب لما صلى لأجل أصحاب وزاد الرب على ما كان له ضعفا فجاء إليه كل إخواته وأخواته كل معارفه وأكلوا معه خبزا في بيته ورثوا له وعزوه عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه وأعطاه كل منهم قصيطة زي قسط بس قسيطة واحدة وكل واحد قرطا من ذهب وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه كان له أربعتاشر ألف من الغنم أيوب واحد سبعة سبعة ألاف بس دلوقتي أربعتاشر ستة ألاف من الإبل أيوب واحد تلاقوها تلات ألاف ألف فدان من البقر تلاقوها خمسمائة ألف أتان وهكذا كان له سبعة بنين وثلاث بنات لإلهنا كل مجد وكرم الأبد